موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
حاجتنا القصوى والضرورية إلى حياة روحية للعلمانيين للدكتور جورج حبيب بباوي
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين حاجتنا القصوى والضرورية إلى حياة روحية للعلمانيين هذا هو الموضوع الذي يجب أن نتكلم فيه دون أن نفقد صلتنا بالمنهج النسكي الذي استلمناه من أباء قديسين عظام أسسوا لنا مدرسة الصلاة الأرثوذكسية حياة الأرثوذكسية لليمنيين على ما أذكر التواريخ أصلا مش مش واضحة عندي 100% على ما أذكر إن كتاب حياة الصلاة الكتاب الطبعة الأولى اللي صدرت تيسرين يا إما كانت 55 يا 56 وأغلب الظن 55 وبعدين آه أنا كان معايا نسخة في 57 وكنت في كيس مرمينا فشاف أبونا مينا من واحد فقال لي بالحرف الواحد قال لي يا ابني أنت بتقرا الكتاب ده قلت له آه. قال لي ده أعظم عمل أعظم عمل عمل أبونا متى المسكين إنه أعاد تنظيم الحياة الروحية عندنا شوف ده الكلام ده 57 ف قال لي ده كتاب عظيم جدا احنا عايزين حاجة زي كده للعلمانيين شوف ف أنا طبعا 57 لسه في أول ال 58 فتحت الموضوع تاني قال لي يا ابني الحياة ال- الأرثوذكسية اللي عندنا حياة مسكية للموحدين والرهبان بيقول لي لما تسمع في السنكسار يقول لك كل ما تحقق من دول العالم ذهب مش عارف إلى وادي عربة وترهب في أم أنطونيوس قال لي طب والناس اللي عايشة في العالم دي اللي بتشتغل وبتتجوز دي نعلمها الحياة الأرثوذكسية إزاي؟ قلت له "آه، قدسك قول لي قال لي لا دي شغلتك انت اه دي شغلتي انا 57 58 59 آه بقى بقى بطريرك والسؤال معلق عندي وبعدين طبعا بعد ما بقى بترك الحديث الطويل اللي كان بيحصل في كنيسة مرمينا قل قل قوي قوي قوي لكن في زيارة لأبونا متى المسكين بقول له عايزين كتاب عن الحياة الروحية الأرثوذكسية للعلمانيين قال لي أنا ما أعرفش أكتبه بهذا التعبير لأن إحنا اتربينا في المدرسة المسكية وبعدين قلت له قلت له أبونا مينا مدح كتاب حياة الصلاة قال لي كويس انا اول مره اسمع الكلام ده قلت له ما هو اصل ساعات عندنا في ناس يعني يحبوا يقعوا بين الناس لا هو كان بيمدحك على كتاب حياه الصلاه مدحك مدحك على حاجات كتير على حاجات كتير قوي الحقيقه قال لي كويس قال لي بس اصل الحياه الارثوذكسيه بقى اللي اتفتح بقى الموضوع الحياه الارثوذكسيه لليمنيين آه عايزه ثلاث حاجات ودي جهدكم انتوا اللي في العالم ملناش دعوه ملناش دعوه احنا بيها الرهبان قال لدرجه ان انا منعت الاباء في الدير انهم يسمعوا اعترافات الاخوه العلمانيين اللي بيجوا يزوروا الدير ي- يجوا الدير ي- ياخدوا نصائح وارشاد وتعليم روحي انا ما عنديش مانع لكن اعتراف في تلمذه لا لان احنا لينا منهج خاص في الحياه الروحيه من مش مش خاص ما مش خاص بالعلمانيين طيب آه، قدس ابونا الكنيسه في العصر الرسولي ما كانتش كنيسة الرهبان والعلمانيين كانت كنيسة للشعب كله قال لي صحيح قال لي على كتاب بالفرنساوي ترجمه كتب واحد اسمه لويس بويه عن تاريخ الحياة الروحية في الكنيسة الجامعة قال لي هو اتكلم ناحية التاريخية ولكن ما ذكرش النواحي التطبيقية وعيد قال لي طيب أبونا مين علمك إيه؟ قلت له أبونا مين علمني أربع حاجات أقولهم لك قال لي أولا صلاة الأجبية مش للعلمانيين دي ترتيب الرهبان قال لي لكن الإبصاليات اليومية دي خاصة باسم رب يسوع المسيح فيبقى نمرة اتنين الإبصاريات دي بتاعتك وقال لي ثلاثة الصلاة اليومية للعلماني مش قانون العلماني معلش قوانين وقال لي شيء غريب جدا قال لي لما دخلت بير البراموس قال لي احنا الرهبان آه الإخوة اللي كانوا بيخدموا في المجمع الإخوة المبتدئين في الرهبنة وبعض الرهبان المبتدئين طب واحنا الرهبان ملناش لشغل المشغلة فمنشغلين بإيه؟ بالقانون فقال لي أول ما انشغلت بالقانون قعدت أفكر وقول يا رب يسوع المسيح ارشدني لطريق الكمال زي ما زي ما يعني ارشدت الانبا انطونيوس الكبير وقال لي فات وقت لما عرفت ان الصلاة مش كلام كتير بيتقال وعن قلت له اتعلمت حاجة مهمة جدا من ابونا مينا ودي انا نفسي اكتبها وما كتبتهاش ومستني لما ادرسها كويس لكن هقولها لك كنا بنتكلم على على صلاه الكنيسه على رب ارحم رب ارحم رب ارحم وانا بصراحه كنت متضايق من التكرار فقال لي فابويا مين متوحد قال لي ايه؟ قال لي يا ابني الكلام والنطق عند الانسان في ثلاث مستويات المستوى الاول اللي هو المستوى اليومي اللي هو بنقوله كده بالكسل وبال وبعدم الاهتمام ازيك يا فلان الله يسلمك ازاي ازاي صحتك مش عارف ايه الى اخر الكلام قال ده كلام المستوى الثاني مستوى انك انت بترى اخوك وبترى جارك وبترى النازل في الكنيسة وأنت متأصل في محبة المسيح فبتسأل نيابة عن المسيح وبتتكلم بمحبة المسيح فده مستوى بيعبر عن العلاقة الموجودة مش الكلام السطحي اللي بيتقال في العلاقات اليومية العادية قال لي المستوى الثالث اللي هو احنا بنقول كلام لا احنا فاهمين راح دارسينه وبيقولوا في اللي عندنا في الصعيد فك مجالس يعني كلام بيتقال كده وخلاص قال لي الصلاة في الكنيسة هي في المستوى الثاني ان في علاقة موجودة متأصلة في شخص الرب يسوع المسيح رأس الكنيسة فكل كلمة بتتقال بتبقى تعبير عن هذه العلاقة فهمت يا ابني قلت له فهمت قال لي خلاص انت بقى كعلماني خلي كل صلاتك وكلامك مبني على هذه القاعدة الإلهية الأبدية التي لا يمكن أن تتزعزع لكش دعوة بالممارسات النسكية إلا إذا كنت عايز تتراب ده موضوع تاني أنا الحقيقة كنت عايز أتراب ويقول لي لا ربنا ما تنفعكش روح الكليريكية وبعد الكليريكية بقى نشوف رحت الكليريكية وبعدين قال لي نشوف نشوف نشوف وما ما شفتش انا ما شفتش ربنا فانا باجي على المستوى الثاني اللي بتكلم عليه ها ابونا مينا ابونا متى سمع الكلام وقال لي ده شيء عظيم جدا قلت له احنا في القداس الالهي لما بنقول الله العظيم الابدي بنتكلم عن الله الكائن في الكنيسه اللي هدم الموت واللي ارسل الابن الوحيد وكل كلام ده بيكون كلام على ما هو كائن وما هو موجود مش كلام طالع من دماغنا وطالع من فكرنا قال لي لا الكلام طالع من الدماغ ومن الفكر ده ده الكلام اليوم العادي اللي احنا بنقوله بدون اكتراث وبدون وعي وبنقول عشان خاطر يعني آه، نمشي العلاقات اليومية لكن غلط جدا آه، الصلاة تبقى بهذا الشكل قلت له في حاجة واحدة علمهاني وعايشة معايا وكانت صعبة جدا جدا صعبة قلت له أصعب شيء اتعلمته وبحاول يعني أوصل لل- للكمال فيه وما وصلتلوش لسه قال لي اوعى تنطق كلمة أو تفكر في موضوع إلا وعقلك وقلبك ملتصق بالمسيح قال لي حتى وأنت في شغلك حتى وأنت راكب الأتوبيس قال لي حتى وأنت بقى مع الناس حتى وانت متجوز مكان بتتكلم مع اولادك العقل الملتصق بالمسيح يتكلم بطريقه تانية غير العقل البعيد عن المسيح والمسيح لا يكون معاك يا ابني ويديلك فهم ومعونه لان انا مش عاوز اقول لك ازاي لان ازاي دي هتدخلك في في منهج النسك وانا مش عاوزك تبقى ناسك عاوزك تبقى علماني متزوج عايش في العالم كنت طبعا متجوز ساعتها وتبقى ليك آه تربية أرثوذكسية مسيحية حقيقية في العالم أه؟ هو بطل كنت أروح له من وقت للتاني يعني يطمن عليا ويسأل عليا ازيك يا ابني زي أولادك بتربي أولادك إزاي شو بقى الكلام قلت له علمته الأبان الذي ورجم الصليب وآداب الحضور في الكنيسة آداب الحضور في الكنيسة دي خدتها من أبونا مين إذا الكنيسة الثالوث موجود وازاي احنا لما بنخش الكنيسه بنقول السلام للكنيسه بيت الملائكه ده تعليم خدته في الاول خالص لان الكنيسه بيت الملائكه وفيها الرب يسوع والقديسه مريم ودي جت الحقيقه في آه، في سبعة وأربعة في مديحة ماكسيموس المديوس السلام مش عارف لمين والسلام لمين والسلام لمين وذكر الآباء الكبار يعني ف هو الآن كده متململ كده سلام لأبو مؤار السلام لمكاريوس السلام للأم بشوي السلام آه بص لي كده قال لي يا ابني الكلام ده مش عاجبك بعد ما المديحة خلصت قلت له لا يعني بس يعني ايه ده قال لي دول موجودين في الكنيسة يا ابني معاك احنا بنسلم على الآباء القديسين الموجودين معانا في الكنيسة دول مجمع الآباء واحنا داخلين عندهم ضيوف احنا لسه ما دخلناش كرة الأحياء وشريم السماوية احنا ضيوف عندهم بنسلم عليهم مش عاجبك الكلام ده وتقول لا عجبني بس انا ما كنتش واخد بالي قال لي الله ما احنا لما تقول السلام لك يا مريم في الشراط اللي بتقال في التسبيحة السنوية احنا بنسلم على ال- على الام النور في كل في في صلاة باكر وفي في الزكسروجيات ما احنا بنسلم لأن الكنيسة مليانة قديسين ده بيت القديسين ومجمع الآباء هنا في ال- في ال- في الكنيسة هو في مرة قال لي ازيك يا ابني يا حبيبي قلت له الله يسلمك قال لي رحت الدير كنت واقف على بلكونة مكسوس المديوس كانت على الناحية البحري في كنيسة مريمينا قلت له لسه ما رحتش قال لي ليه؟ قلت له لما تيجي الأجازة قال لي هو أنت ما أنتش في الدير دلوقتي قلت له دير مرمينا قال لي بس انت بدير مرمينا ودير البراموس ودير السوريان وبرية شهيد لانك واقف مع مكسموس مع مكسموس المديوس على على شمالك والرب يسوع المسيح على يمينك ف ازاي نستعيد الوعي الارثوذكسي اللي اندفن في الممارسات ليه بقى لان في خلال الصراع بقى صراع بقى طويل ممتد لسنوات يعني ده موضوع ما اتعلمتوش في سنه واثنين وثلاثه واربعه لا ده ده ماشي ماشي لحد النهارده لحد اللحظه بكلمك فيها ازاي تبدا فعل او قول او عمل وانت في وعي داخلي مش ضروري يكون بالكلام بالوعي بانك في شركه مع المسيح وان المسيح يعمل معك مثل في يوشيت ال- المسافرين انك اشترك في العمل مع عبيدك ونحن ايضا ايام غربتنا التي في العالم حفظنا بغير مضرة ولا عاص ولا قلق ولا انقضاء لان المسيح مشترك معنا في العمل فدي النقطة الأساسية اللي كانت بتشغل بالي وقلبي الحقيقة من الأسبوع اللي فات وانا بستعيد ذكرياتي مع ابونا مع ابونا مينا في يوم من الايام بوري لك ازاي الامور التعليم كان بيجي ما كانش تعليم ومنهج واجي لك على الرؤى العقليه في دقيقه قال لي الساعه كام؟ قلت له 11 ونص كان الصبح يعني قال لي فاضل نص ساعه ف نص ساعه على ايه يا قلت ابونا قال لي على صلب الرب يسوع اللي هي الساعه 12 يعني اللي هي الساعه 6 في الليل فاضل نص ساعة اتصلب أنا وأنت على الصليب مع الرب يسوع المسيح عشان نكون من لباس الإسكين بصحيح مستعد يا ابني وضحك وابتسم كعبته وسابني وطلع القلاية فوق فأنا قعدت في الكنيسة كنت منظف الكنيسة منظف الدكة كان وبعدين الساعة 12 نزل هو نزل هو وبعدين ابتدى يقول قطع الساعة 6 بس ما كناش ما كنا صلينا القداس الصبح وصلينا المزامير آه قال قطع الساعة 6 وبعدين قال لي ايه؟ قال لي اقول لك كلمتين ينفعوك مستعد قلت له ربنا يرحمني لما يقول لي دايما مستعد قول له ربنا يرحمني لان ما اعرفش هيقول لي ايه يعني قال لي من شيخ دير البراموس استلمنا ان احنا في الساعة 12 سواء صلينا مزامير ما صلناش مزامير بنقول العبارة التالية وحدني يا رب بصليبك لأن صليبك وعاد محبتك الأبدية وحدني يا رب بصليبك لأن صليبك وعاد محبتك الأبدية لكي أصلب معك فأقوم معك وأعيش في شركة أبدية معك عرفت الكلام يا ابني قلت له عرفت بس على ما أحط في التنفيذ يعني قال لي لا رب رب يسوع المسيح يساعدك وبعدين فاتت أيام وأنا كنت في الإكليريكية في سنة تانية وقلت له إيه الرؤية القلبية كنا خدنا درس من المتنيح الأنبا يونس وكان نفس الدرس من المتنيح الأنبا غريغوريوس كان دكتوري معتمد الرؤية القلبية اللي هي بنسميها احنا في العربي تورية والتورية كلمة عربية قبطية سريانية يونانية من كلمة ثيورية والترجمة الدقيقة بتاعتها الحقيقة كلمة تأمل والتأمل مش شطحات فكرية لا أبدا التأمل هو إدراك علاقة بين حاجتين إدراك علاقة بين حاجتين يعني لما تشوف مثلا واقف عند النيل أو عند بحيرة والشمس طالعة والنور الشمس طلع على المية وانعكس فبتقول البحيرة صارت مثل صارت مثل المرآة ده تأمل تأمل في إدراك العلاقة إن المية في الصفاء بتاعها والبحيرة أصبح زي المرآة تأمل تأمل بيخليك تحس بجمال الطبيعة وبيسموه أحيانا الهزيز بمعنى إنك أنت في جمال الطبيعة بيورد عندك التمجيد والشكر والتسبيح لله على جمال الخليقة لكن الرؤية العقلية الرؤية القلبية وإحنا ما عندناش تمييز بين العقل والقلب في القبط بالذات يعني لأن يعني حضراتكم لو تقروا إنجيل مرقص أصحاح سبع عدد 21 رأيك النص بالظبط وأحد أقوال الرب يسوع المسيح للمجد بيقول للتلاميذ لأنها من الداخل من قلوب الناس شوف من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مر مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان يعني في الفكر طالع من القلب والقلب هنا مش العضو اللي بيضخ الدم من الحياة الداخلية اللي فيها العواطف فيها الاهتمامات فيها الالتزام فيها المسؤولية فيها الخيال فيها الرغبات دي كلها آه، وفيها الإرادة طبعا بتخلق ال- اللي احنا بنسميه بالقبط هيت هيت القلب قلب ده يعني آه، في العبراني يقول لك ليف في العربي لب هي نفس الكلمة لب الشيء يعني جوهر الشيء تمسك الرغيف العيش وتطلع ال- القلب اللي يقول لك لباب العيش اللي هو ال- العيش الطري ال- اللذيذ اللي في قلب العيش من جوه غير القشره اللي من بره فاللب ده هو حياتك الداخليه من جوه بكل بقى بكل ما فيها من حاجات حلوه من حاجات وحشه فمن القلب ايضا تخرج افكار صالحه اللي هو الشكر والتسبيح والتمجيد والهزيز ودي كلها بتيجي تحت, تحت كلمة التورية هنا طبعا هرجع للكلام اللي قلته في الأول أنا ممكن أقرأ الكتاب المقدس ك- قراءة عادية زي ما أقرأ الأهرام أو مصر اليوم أو الدستور الأصلي أقرأ كلام ممكن أقرأ الكتاب المقدس بوعي وضع الروح القدس في قلبي هو بيجي نتيجة الصلاة في ثلاث حاجات مهمة يا إخوة في الرؤية القلبية ناخد بالنا منها الحاجة الأولى إن ده مش برنامج أنا بطبقه على نفسي يمكن أبتدي بفكر متكاسل غير مهتم فيحركني الروح القدس في قلبي بطريقة غير محسوسة لأن الروح في تواضعه لا يقهر الإرادة الإنسانية يغري الإنسان بالأمور المقدسة ولا يستعبد الإنسان ويقهره يتردد ليه والآباء يقولون كده كما أنت تعطش إلى الله فالله أيضا يعطش إليك دي عند الشيخ الروحاني وعند إسحاق السرياني فالله يعطش لينا ويتردد لينا بكلمة بفكرة بترتيلة بأيقونة بلحن تلاقي نفسك كده افتكرته مرة وانت قاعد بتسوق طالع السوق تشتري نازل من على السلم رايح تزور صديق فجأة كده افتكرت حاجة حلوة قوي تخليك تصلي تخليك تشكر وتمجد الله دي رؤية قلبية حطها الروح القدس في قلبك وقد شوف بقى وقد تقودك إلى معرفة أمور لم تفكر فيها وقد تقود تقودك إلى حس قلبي حس الحس اللي هو الفهم الروحي اللي بيسبق الكلمات ويسبق تكوين اللفظ والفكر في القلب يعني زي ايه بالظبط تشبيه مع الفارق طبعا بتشوف أيقونة مثلا حلوة جميلة جدا وجه الرب يسوع فتلاقي نفسك حبيت شكل الأيقونة حبيتها بشكل و- وأثارت فيك شعور غريب جدا بالجمال وتقعد تفكر يا ترى ممكن أشتريها وأقتنيها ولا لأ ده الحس حس روحي فالحس الروحي هو درجة الاقتراب من الله لأن الله فيك وهنا هنا التحذير الخطير اللازم يتقال يا إخوة إحنا لا نبدأ علاقة مع الله من نقطة الانفصال الانفصال دي مشكلة موجودة في الوعي الإنساني موجودة عندي وعندك وعند كل الناس إن أكون مثلا آه، آه، نزلت الش- نزلت الشغل الساعة 8 من 8 ل 12 عندي أوراق وعندي تليفونات وعندي رئيس العمل بيكلمني وعندي أمور عاوز أخلصها فدماغي مليان قول مثلا بمية آه، فكرة على الساعة 12 أكون فرهطت خلاص طلعت في الرؤى وأحس كده إن أنا أحس كده إن أنا يعني تغربت عن الله لا أبدا مفيش تغرب عن الله حس حس الروح بيرجع للإنسان لأن الله موجود فيه آه المسيح فيكم رجاء المجد كلام رسول بولس فالوعي في الدرجة الأولى اللي هي ال- في الممارسة ما هو الوعي ده أصله درجات في الدرجة الأولى أو في المستوى الأولاني إن أنا عملت كذا تليفون بصيت في الورق بتاع الشغل بتاعي رديت على كذا زبون طلعت زيارة لموقع العمل عملت مشوار مش عارف لفين رحت فين فدماغي مليان بعدين فجأة الشغل كله خلص ولقيت نفسي مثلا عندي نص ساعة فاضي فيها ما عنديش شغل كتير فالوعي بقى يحس بالفراغ لأن جزء من الوعي انتقل إلى ما هو خارج خارج الحياة الإنسانية الروح القدس بيرجعني إلى الداخل إلى الداخل لكي تبدأ من القلب في الداخل الرؤية الروحية ربما بكلمة ربما بنص من الإنجيل ربما بشعور بالشوق إلى الله ربما برغبة في الصمت ربما في جمال شيء يعني كنت ماشي مرة في الجبل ولقينا طيور مهاجرة من اسكندرية داخلة على مصر فابونا في المون المهاري يقول المزمور بيقول يا ليت لي أجنحة مثل الحمام فقال لي هو الإنسان لما يشوف شيء في الحياة اليومية ويحرك فيه طلب الأمور الروحية ده التورية أو الثيورية في المستوى الأول الإنسان بيشوف شيء فيتحرك قلبه بس حركة القلب دي في أساس أبدي موجود في الكيان من جوه مش مصطنع ما هو في خدعة بيعملها العقل علينا إن أنا مثلا أشتري سيارة مثلا يعني فأقعد أفاصل مع مع صاحب الأجانس وأتكلم معاه يقول لي لا دي كده ودي أحسن ودي أقل ودي فيها كده يعني وأخش بقى في متاهات يا ترى عندي فلوس قد إيه أدفع له مقدم قد إيه يا ترى أقدر أدفع تمن السيارة كلها ولا لأ ففي التلفيف الفكر الإنساني بيتغرب الإنسان عن ذاته لكن الرغبة في اقتناء السيارة موجودة في القلب فمجرد ما تشوف السيارة اللي كنت عاوز تشتريها في الجريدة أو في السيرة أو في الشارع تلاقي الرغبة اللي فيك تحركت ليه لأن في رغبة موجودة في القلب من جوه فالحقيقة الأبدية اللي فيا وفيك اللي حطها المسيح يسوع رب المجد بالمعودية بالميرون وأنا جاي سؤال ايه الفرق بين عمل روح القدس في المعمودية وعمله في الميرون كويس دي خدعة عقلية نتيجة ان احنا بنتكلم على حاجتين سر المسير المعمودية وسر الميرون زي ما بتكلم على محطتين محطة سيدي جابر ومحطة آه العصفر مثلا يعني في اسكندرية او محطة محطة مصر في باب الحديد ومحطة طنطا يعني الاثنين الوعي بيقسم لأنه بينتقل من من مكان لمكان لكن الأسرار مش موضوعين منفصلين بينتقل منهم الإنسان من مكان لمكان في المعمودية باخد التبني من الروح القدس باخد غسل الخطايا وباخد الملكوت وطبعا العقل يقول لك الله طب ما دي بيديها الم... بيديها الثالوث الحقيقه مش بس المسيح لو المجد لا بيديها الثالوث طب وبتاخد الميرون ليه؟ الميرون في الطقس القبطي بالذات الطقس الارثوذكسي هو المسح تمسح مع المسيح لكي تكون مسيحيا بمعنى التثبيت احنا خايفين نقول ان سر المسحه من الفاعل اليوناني القبطي خريو جاي منها كلمه خريستوس لأن كلمة المسيح ده مش اسم ده لقب وظيفة وأنتم مسحائي عند كروس الأورشليمي وعند العلامة أورجينوس نحن نصير مسيحيين بالمسح فتبقى عملية تثبيت بمعنى إيه؟ بمعنى أصبحنا شركاء المسيح في مسحته وقبل كده يعني كنت لا قبل كده كنت مسيحي برضه لما خدت المعمودية برضه بقيت مسيحي بس عبارة عن إيه؟ عبارة عن مش إضافة عبارة عن إكمال الشركة بحيث إن أنا لا ينقصني شيء من المسيح آخذ المسيح كله طيب وهيبقى في سؤال بعد كده الله طب وهكمل بتتناول ليه؟ آه بتناول ليه؟ لأن بعد بعد المعمودية خدت التبني وخدت مغفرة الخطايا وخدت الحياة الأبدية ومراس الملكوت وخدت مسحة المسيح مسحت بالروح القدس وبقيت مسيحي ها بدخل الوليمة السماوية لكي يأكل الطعام الروحي الطعام الخبز النازل من عند الآب طبعا لازم ليه؟ ده كمال الشركة يعني هنا بقى عبارة عن إيه؟ بدل ما أقسم لثلاث محطات محطة سيدي جابر ومحطة سيدي بشر ومحطة محطة مصر ومحطة العصافرة ومحطة مش عارف فين لا مفيش تقسيم ومفيش مراحل انتقال من حتة لحتة لا ده في واحد بيتاخد وبيتحط في الوليمة السماوية فيتمتع بكل ما هو موجود على الوليمة السماوية بكل الأنواع الموجودة على الميدان من التبني لغفران الخطايا للاغتسال للاعتراف بالإيمان للشركة في الملكوت للأكل من طعام الخلود تعبير نفس الأنطاكي للفرح مع الملائكة ومع القديسين ويلبسوك لبس أبيض ويحطوا لك إكليل بتحط أكليل على الرؤوس لأنك دخلت مع طغمة الشهداء والمعترفين وكللت بالمجد والكرامة ده موجود في طقس التعميد عندنا وأهمل بس في العصر الحديث بطلنا نحط الأكاليل معرفش ليه دي موضوع صارعت فيه مع المتنيح وما خدتش لا حق ولا باطل لازم اللبس الابيض وتحط الاكليل لان ده داخل ملك ده الولد البنت المتعمده داخل ملك والاب والام عارفين ان ده بعد التعامل مع ملك ان هم كمان صاروا ملوك فالحكايه متلخبطه عندنا فعاوزين واحد يجي يكتب لنا حياه الصلاه الارثوذكسيه للعلمانيين يرجع لينا الوعي الروحي اللي ضاع مننا كده يعني بالتعبير بل سبهلله حكايه سبهلله فالرؤيه القلبيه التوريه التوريه مش برنامج التوريه حس روحي مبني على الحقيقه اللي موجوده في قلبي والتوريه مش محطات بتنقل من محطه لمحطه التوريه هي انفتاح العقل ادي لك مثل فيلم زي عباس واحد اسمه كليوباس والتاني ما حطش اسمه فعرفنا انه ده لقى اتكسف يحط اسمه لان في الكلام الرب يسوع قال ايها الغبيان والبطيئه القلوب قال لك احط اسمي ليه من ضمن الاغبياء بلاش احط اسمي خلينا نحط اسم كليوباس او كليوباس يعني مش هيكتب انجيل فالاثنين هم قاعدين وابتدى يتكلمهم بقى من الانبياء ومن المزامير وبعدين يقول لك هم قاعدين بيتكلموا فلما مسك الخبز وكسر فانفتحت اعينهما وعرفاه وقالوا القرف ده احنا كان قلبنا مولع نار وهو بيتكلم معانا أه ولعت القلب دي عند الاباء نتيجه لمسه الروح القدس ان الكلمه تعطى ودي بقى جايه من الرب يسوع المسيح نفسه فالقلب يولع وهنا في موقفين في التاريخ الكنسي من اغرب ما يكون الشاب الغني سمع كلام المسيح يسوع رب المجد من بقه فمضى حزينا طولس الكبير سمعها يمكن من اغنسطس او من ابيدياكون او من كان الكنيسه بيقرا الانجيل ان اردت ان تكون كاملا فاذهب باكل الملكوت على اتباعنا فلمس الروح القدس فاشتعل قلبه بالمحبة الإلهية وكلنا إخوة بناخد هذه النار بس الوعي عندنا غير مفتوح كسلان نايم أو مشتت مشتت كان ابونا مين يقول لي يقول لي يا ابني لما تيجي تمسك كتاب مقدس او تقرا حاجه لاباء اباء الكنيسه لازم تقول ايها الملك السمائي وتضيف على صلاه الكنيسه يا رب افتح قلبي لكي ارى سر حضورك فيا يا رب افتح قلبي لكي ارى سر حضورك فيا قال لي لان الوعي الانساني يا ابني ده زي ال الشارع تمشي على العربيات وتمشي عربية نقل وتمشي عربية كرو ولا يمكن يمشي يمكن عربية كرو فيها حمار ولا فيها حصان ويمشي ويفضل اللي في اللي في بطن من جوه اللي هو الوساخة يعني اللي بتطلع من الحيوانات يعني فهل الوعي الإنساني كده فالإنسان ينظف نفسه والروح القدس مستعد أن يأتي ليطهر قلب الإنسان ربنا اتفضل وحل فينا وطهرنا خد بالك من كلامه وهنطلب التطهير في القداسات وفي الصلوات لأن دي عمل روح القدس في انفتاح انفتاح الوعي وعيك انفتح قلبك قلبك ينور واحنا بنقول في ال في الخمسين نور نور يا جبل الزيتون يعني مش جبل الزيتون بينور ده انت اللي بتنور عشان تستضيء بنور القيامة قوم يا بني النور نسبح رب القوات انزع يا رب من عقول نوم الغفلة أبقى دي الاستنارة اللي بتطلب في صلوات الكنيسة ليه؟ لكي عشان نقدر نعرف ازاي نقف أمامك بدون غفلة وبدون تشتت فكر لأن الحقيقة الحقيقة الأبدية موجودة قدامك لا تغيب ولا تختفي انما الغشاوه جايه مننا وجايه مش بالصراع بالعصبي لا جايه بالهدوء وبالتواضع وبطلب الرحمه الالهيه وطلب الاعتراف بالضعف ها في شيء موجود قدامك مد ايدك وكل انت مش عاوز تمد ايدك لان ايدك اتعلمت انها تتمد على حاجات تانيه على التلفزيون على الجرايد على السيلفون على الانترنت على مش عارف على ايه كويس دي امور خاصه بالحياه اليوميه خليها ما تشيلهاش انما لما تيجي تعملها اعملها بوعي انك في في حضور الهي غير منقطع حضور الهي غير منقطع لا ينقطع اذا حصل انقطاع فهو من عندك زي ما بيحصل عندنا هنا تيجي عاصفه رعديه تروح شايل الأسلاك والكهرباء والدنيا تتلخبط الانقطاع حصل من الشركة لكن أنا مستعد لكن عند الله ما فيش انقطاع لا يوجد انقطاع في النعمة الإلهية تظل النعمة الإلهية تتدفق في قلب الإنسان حتى وهو في أعماق الخطية ليه؟ ليه؟ ما ده هيرجع إزاي يعني؟ ما هو إحنا بنخطئ إذا ظننا أننا نعود إلى الله بقوة الإرادة لا ده بتيجي كده خبطات من الله من فوق وتيجي إيحاءات ويجي إلهام ويجي توبيخ ويجي فرح إلهي ويجي كده صوت هادي رقيق من جوه أنت عملت كده ليه ارجع للرب يسوع المسيح لأن الوعي غاب هو الرجوع ورجوع الوعي الكيان موجود غير منقطع انما الوعي الانساني هو المشتت اللي ضايع ضايع في اتجاهات و... وده صراع الحياة الروحية كلها عاوزين واحد يحط لنا كتاب عن الحياة الروحية للعلمانيين ضروري أصبحت ضرورة تنقذ الكنيسة كما أنقذها كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية من الفوضى وجمع الحياة الروحية تجميع كبير ودي ما عملهاش الرهبان دي عملها واحد علماني عايش طبيب محاسب مزارع آه، ترزي آه، صيدلي محامي دكتور آه، يعني واحد بيشتغل حتى لو كان سواق نقل كان في واحد سواق نقل عنده عربية نقل بيشتغل عليها كان بيجي نفس مرمين وأبونا أمينة كان يحبه جدا مفيش داعي لذكر الأسماء فكان يحبه جدا وكان يعني يعامله معاملة غير عادية وفي مرة بقول له عم فلان ده قدسك يعني مرة جه الكنيسة وكان القداس خلص ما اعرفش هو يعني عرف ازاي انه كان موجود فتح الشباك من فوق ونادالي قال لي يا ابني اطلع فوق انا عايزك فطلعت فوق قال لي فلان عندك تحت أه وكله قلت له حاضر عندك قربان قلت له عنده قربان قال لي قربانه حاضر وبعدين مره سالته بقول له يعني ايه سم ايه سبب اهتمامك بعم فلان قال لي ده يا ابني عايش حياه الرهبنه في العالم قال لي ده بي... قال لي ده بيعول سبع اخوات ابوه توفى بيعول امه واخواته وجوز ثلاثه من اخواته ولسه فاضل اربعه اربع بنات عنده في البيت بيعول يطلع يشتغل على عربيه النقل بتاعته اللي سابها له ابوه ده من قديسي الكنيسه لما يجي عندك تكلمه باحترام ومحبه وتبوس ايده اه حاضر لما جيت ابوس ايده ما رضيش قال لي ابونا مين قال لك كده قلت له قال لي ابونا مين راجل طيب انا انسان يعني بلم القرشين بتوعي على قدي والرب يسوع المسيح بيبعت لي رزقي كل يوم بيوم على قدي وبعدين بعد ما مشي قال لي شوف ده الفلوس اللي بتجيله بيدي التلت للكنيسة والتلتين للأسرة وقال لأبونا مينا قال له لو أنا اتأخرت وما اديتش حق الفقير رزقي يقل استغربت جدا قال له ده لا بيصلي المزامير ده أبونا مينا لا بيصلي المزامير لكن هو بيسوق حافظ التسبيحة والإبصاليات قول تسبيح الابصاليات وما عندوش غير غير صلوه واحده هو بيسوق من بل من بلد لبلد من مديريه لمديريه ما عندوش غير كيرياليسون كده ليسون كده ليسون بيسوق وبعدين انا بصيت كده طالع هو يعني تسوونا كده ليسون دي بس تكفي اللي ياه ده ده عايش في نهر الرح... نهر الرحمه الالهيه الذي لا ينقطع ينقطع عندك انت لانك مشغول بفكرك لما لا ينقطع من الثالوث القدوس لان احنا بنقول Παναγία Τριάς ελέησον ημάς الثالوث القدوس ارحمنا لان دي النهر الرحمه الالهيه المتدفق بالصلاح بالمحبه وبالتجديد وبالطهاره ف يا رب ارحم دي عنده كل حاجه في حياته وحتى لما جه مره واديته سندوتش فول وطعميه كنا دخلنا على صوم الصوم الكبير صوم الميلاد كل سنه طيبين فقلت له يا عم فلان خد نصيبك قال لي متشكر خيرك يا رب ارحم الله يرحمني ويرحمك شوف وقعد في الكنيسة أكل وبس لأخونات ومشي فال احنا مش عايزين فكر يا إخوة احنا عايزين محبة نارية تلد الفكر المحبة النارية تلد الفكر الفكر يتكون عندنا نتيجة الرؤية العقلية من القلب تخرج أفكار الروح القدس يلمس قلبك فتلاقي عبارة صغيرة يعني أنا عايش بصلاة يسوع لما الأمور تأزم وما عنديش جهد أقرأ ولا أقدر أعمل أي حاجة ما عنديش غير صلاة يسوع رب يسوع المسيح ارحمني انا عبدك رب يسوع المسيح يرحمني وفي الساعة 12 عندي دي صلاة الظهر دي عندي اللي هي الساعة 6 صلب يسوع وحدني بصليبك لكن أصلب معك وأقوم معك ف دي مش أفكار تيجي تنساب لا ده القلب يشوف والفكر يجي يشوف بالمعنى الروحي تتولد في داخل القلب المحبة الإلهية أم أرجو أن أنا أكون أجبت على السؤال الأخ وأرجو أن أكون يعني وفقت في الشرح لأن الحقيقة الأفكار تتوارد مع ذكريات بتزدحم في عقلي بشكل غريب جدا والايام دي انا ما اعرفش عندي كده شعور غريب جدا كما لو كنت في كنيسه مريم مصر القديمه ما اعرفش سببه ايه وبقول يعني يعني يا رب ارحم يا ترى ايه اللي يحصل اهو يا اما كرولوس من المواضع العاليه التي انت فيها صلي لكنيستنا وصلي لمصر وصلي لاباء الاساقفه كلهم حتى اللي بيشتمني لان مره قال لي كان حصل فلسفه الكليريكيه واحد شتمني شتيمه جامده قوي يعني وسالت قال لي سالت ليه؟ قلت له قال لي كلام بطال قال طب ما تعيدوش مش عاوز اسمعه لكن انت زعلت ليه؟ تحت من المسيح قلت له لا آه ما المسيح قالوا على قالوا عليه سامروا بي شيطان احسن منه قلت له لا قال لي يا ابن الشتيمه دي لما تتشتم اعرف انك انت ملتصق بالمسيح وليك مجد ابدي لا يمكن ان يناله لسان انسان فنسيت مجدك الابدي وحطيت مجدك الابدي على بق الناس قلت له اه قال لي الله يسامحك حللني قال لي حللني ويحلك المسيح حللنا اخوه ويحللكم آه مش مني انا يعني من رب يسوع احسن بعدين يقول لي ده بيدعي بيدعي مال الكهنوت يعني فكنا المسيح لنا من رباطات الخطيه بقوته الالهيه يقطع رباطات الخطايا وجعلنا أحرارا ممجدين في ملكوت السماوي له المجد الدائم لأبد أمين في النقاط الأربعة اللي كانت محور حديث طويل الحقيقة وأنا هختصر الكلام لأن بعد كده صوت هيضيع النقطة الأولى ودي أنا يعني بقولها بدون تردد لأن أنا كتبتها بعد ما اتقالت وبعد ما اتسمعت وبعد ما الواحد يعني فكر فيها على المال احنا بنبدأ بسقوط آدم بينما الكتاب المقدس نفسه يبدأ بالخلق في البدء خلق الله السماوات والأرض والأناجيل تبدأ بميلاد الرب يسوع بتجسده الإلهي السقوط جاء بعد الخلق فالنقطة الأولى الانحراف الأول الخطير جدا هو أننا جعلنا الخطية هي مقدمة ومفتاح لكل المواضيع الخاصة بالعقيدة ده انحراف خطير جدا خطية خطية خطية النعمة تتفهم على أساس الخطية الصلب على اساس الانسان اخطا التجسد لان الانسان اخطا وبالتالي انحرف الوعي عن ادراك الصلاح الالهي والرحمه الالهيه السابقه على خلق العالم والسابقه على خلق الانسان نفسه واللي هي السبب الاصلي والاساسي في مجيء الابن الكلمه وافتقاده للطبيعه الانسانيه ده انحراف كبير وده لازم يتصلح الانحراف الثاني هو ان احنا لم نحاول ان نكتشف العلاقة بين مكونات الليتورجية يعني ما بين الكلام اللي بنسمعه في في عشية وباكر وفي القراءات الكنسية وبين الأفخارستية فأصبح عندنا آه نوع من الفصام انفصام بالمعنى الطبي يعني شيزوفرينيا ما بين الكلمة كلمة الكتاب المقدس وبين الصلاة بالذات سر الشكر احنا طبعا لما بنميز بين ال... بين الكلمة والسر فالتمييز من أجل الإيضاح لكن الواقع الروحي الصحيح هما واحد تعبير الكلمة تعبر عن ما هو عقلي ومدرك والسر يعبر عن ما هو واقع ويعلو على الإدراك ما هو أعظم من الكلمات ويعلو على الإدراك والكلمة تسبق السر لأنها تمهد العقل للقبول الصراع الكنسية كلها الحقيقة عشان كده أنت عندك مثلا في جميع الخدمات الكنسية تقرأ الفصول الخاصة سواء كانت نبوات أو فصول من البولس أو من الإبراكسيس أو من الإنجيل كتمهيد للنعمة التي أعطيت والتي تستعلن في الخدمة الإلهية النقطة الثالثة ودي نقطة شائكة جدا إن إحنا محتاجين لاستبعاد الكلمات العربية القرآنية الأصل لأنها وفدت علينا من مصدر لا يعبر هذا المصدر عن جوهر الإنجيل وهو الشركة واتحاد اللاهوت بالناسوت يعني من الآباء الشيوخ الكبار ودي لغة أنا ما, ما, ما سمعتهاش في عصر المتريح الآن بشنو ده يقول لي أبونا مينا أبونا متى قال نفس الكلام يعني أبونا فيلمون المقاري أقول لي خليك واحد مع المسيح خلي قلبك واحد مع المسيح موحد بالنعم لأنك مشتت بالخطية موحد موحد ففي الكلمات كلمة واحد وحدانية واحد ليها معنى تاني في الإسلام ملناش دعوة بيه ما يخصنيش إنما ليها معنى تاني في الإنجيل لكي يكون الجميع واحدا كما نحن واحد أه وأنا دهشت في اتهام موجه ليا من الأنبا بشوي على إن إحنا أقانيم زي أقانيم الثالوث يعني ما أعرفش هو كان يقصد إيه بالظبط هو كتب بس سطر واحد عشان يعني يعمل فرقعة في يخوف الناس الصغيرين ففي هنا الكلمات القرآنية دي تستبعد قال يعني كلمة نعمة شوف كلمة نعمة موجودة في القرآن لكن هي عبارة عن إنعام شخص بيدي حاجة زيادة معروف سواء كلمة معروف لكن في المسيحية المسيحية ما بتقولش نعمة بالمعنى القرآني المسيحية بتقول نعمة بالمعنى الإنجيلي وهو الشركة في الحياة الإلهية اللي بتيجي في البركة الرسولية حمد الله الآب ونعمة الابن الوحيد وعشان التأكيد انها شركة لأن في محبة من الله الآب فيها نعمة وشركة الروح القدس وفي الوسط ونعمة الابن الوحيد طبعا دي بتبين لك ان المحبة والنعمة والشركة هي استعلانات الثالوث في حياة الإنسان فدي مش مش معروف يعني الله ما اداناش حاجة زايدة خارجة عن كيانه يعني والرحمة الإلهية هي عمل الله فينا أنا يعني أنا يعني لما أرحمك آخر حد للرحمة في الإسلام إني ما حاسبكش و يعني ما خلكش تدفع الغرامة اللي عليك أو أطبق الشريعة عليك رحمة لا احنا بنشوفها هيقول لك عفو قاسي عفو فعفى عنه لما الرحمة في المسيحية مش عفو الرحمة في المسيحية هي إعادة الإنسان إلى الله الابن الضال في ده المثل العظيم جدا عن الرحمة الإلهية ده ما يتقالش في الإسلام على فكرة لأن في الإسلام في اتجاه تاني فتنقية المصطلحات اللاهوتية اللي احنا بنتكلم فيها يعني كلمة اختلاف اختلاف في الإسلام تساوي الردة اختلاف في المسيحية تساوي التمايز احنا خدنا حديث طويل الحقيقة في المصطلحات العربية وبعدين كان في مشروع الحقيقة ان احنا نحط معجم للكلمات اليونانية القبطية العربية المستخدمة في الكنيسة ونشيل الكلمات القرآنية اللي موجودة عندنا لأنها لا تعبر عن لاهوت حقيقي دي ده موضوع آه، ضخم وكبير وممكن كل واحد مننا يبدأ بيبدأ يعني بكلمة أو كلمتين يعني ومشروع مش ممكن واحد كفرد يعمله بنفسه يعني والنقطة الرابعة والأخيرة إن إحنا فصلنا بين الصفات الإلهية وبين الحياة الإلهية آه، يعني بمنتهى الصراحة عقيدة الثالوث عندنا لا وجود لها دي كلمة قيلت بمنتهى المرارة الحقيقة يقول لي الوجود هو عقل الحياة اللي هو التعليم اللي كان بيقوله أنبا شنودة واللي كان بيقوله أنبا غريغوريوس أحيانا يعني وتنازل عنه في الأخ... في ال- في السنوات الأخيرة يعني وإن الأقانيم صفات آه، جوهرية مش أشخاص قال لي أبونا مات قال لي إيه؟ قال لي الكلام ده آه، يهد يهد مصير الإنسان الأبدي لأن إحنا في, ال- في الأبدية لن نخلد كصفات لأن الصفة تفتقر إلى حرية الاختيار الصفة ما عندهاش إرادة الصفة ما عندهاش محبة الصفة هي إعلان صحيح إنما إعلان يقف عند الإعلان وما فيش عطاء ده يمكن كان أخطر كلام اتقال وكلام انا بقوله في ايجاز شديد لان ال- الموضوع لازم يتفتح على الاخر حقيقه عشان كده انا بكتب بعت الفصل الاول والثاني للاخوه في الكبتولوجي على موجز تعليم الاباء عن الثالوث وحاطط كده من المصادر القبط... اليونانيه والقبطيه والعربيه القديمه والحديثه بعت فصلين الحقيقه الفصل الاول الفصل الثاني اللي بعته من حوالي يومين عن التوحيد والصلاه فاحنا لسه يعني استعادة عقيدة الثالوث دي آه، مشكلة كبيرة طبعا أنا فرحت لمكتب الكنوز في الثالوث بتاع الدكتور جورج عوض وكتاب حوار عن الثالوث لل- اللي ترجمه جو- آه، ترجمه جوزيف والمقرات ضد الأروسيين يعني احنا لسه بنجمع ال- الأساسات الأسمنت المسلح بتاعنا في اللاهوت العقيدي اللي هو المقالات اللي كتبته لسه على ما نستعيد كتابات القديس كيرلس وهيلاري اسقف بواتيه عندنا لسه سكه طويله طبعا ضياع عقيده الثالوث ضاعت عقيده الثالوث ضاعت بكل تاكيد احنا موحدين بالمعنى الاسلامي ويا ريت بالمعنى الاسلامي ده احنا موحدين اقل من المسلمين يعني ده ابونا متى ما قالش كده انا بقول انا بقول الكلام ده من عندي كان ابونا متى قال ضياع عقيده الثالوث وقال في ضياع عقيده الثالوث قال ثلاث حاجات قال الحاجه الاولى ان الثالوث حركه محبه في الله ولذلك انا تشجعت وكتبت الكلام وقلته آه ان الثالوث حركه دي ديناميكيه فيها الديناميزم قوه وفيها التودد للانسان وفيها استعلان ابوه الله والحاجه الثانيه ان الثالوث كحركه محبه مش واحد بيوريك نفسه يعني كده ويسيبك لا ده بيوريك نفسه ويعطي لك الوسيلة لكي تشترك فيه والنقطة الثالثة إن دي شركة أبدية لا تقبل آه الضياع أو الانهزام أو إنها تمحى تاخدها للمجد أو تاخدها للدينونة تعطى فقال لي أبونا متى قال نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بالحرف تقريبا يعني على ما اذكر آه، كنت زودت حاجه من عندي فدي من اجل الايضاح ليس من اجل اضافه فكره بيقول لي ان آه، الانسان ياخذ زي المثل واحد بياخد الوزنه ودفنها واحد خد الوزنه وتاجر فقال لي اللي, اللي تاجر اللي ربح خد ثلاث اضعاف خد خد الضعف اللي خد الضعف هنا مش معناها ان في مكافأة اعلى من مكافأة لا كبر نما نما بدرجة استعداده للنمو ودرجة عطشه الى الله لانه تقبل هذا العطش الالهي ونما فيه فاحنا كل ما نفكر في الثالوث كأقانيم كل ما احنا بنبقى أقانيم لأن دور الخطية دور الخطية هو أن يمحو الجانب الشخص اللي فيك يحولك إلى شيء إلى شيء مش شخص شيء التشيع ده أحد نتائج الخطية فالثالوث بيخليك تبقى إنسان وإنسان شخص أقنوم ما بنقول أنت أقنوم يقول لك إزاي ده فلان ده كفر ما كفرناش وإحنا لكي يكون جميع واحدا كما نحن واحد بالتأكيد نكون أقانيم لكن مش زي الأب وابن روح القدس تماما يعني لما في تشبه وفي مثال ربنا في المون المهاري زمان زمان قال لي الإنجيل تعليم والشخص واحد تعليم المسيح ينطبق على المسيح تماما بل يتفوق شخص المسيح على التعليم اللي قاله لأن يعني كل ما أنت تبص للمسيح تلاقي فيه حاجات ما اتقالتش في الأناجيل أو اتقالت كده يعني هم همزة همزات بتعبير أبونا فيليمون أنا زي الهمزة لكن هناك ما هو أعلى من هذا قال لي لك... أنا والأب واحد قال لي دي كلمة اتقالت قال لي عشان خاطر نو... نوصل للعمق بتاعها خدت من الكنيسة صراع مع الأليوزية وخدت في مجمع نقي وأنا استغربت إنه كان عارف تاريخ كنسي كويس الحقيقة استغربت ما كانش بيقرا كتب أكيد حد علمه لكن عشان انت تبقى مع الاب والابن واحد شوف بقى الكلام وده القصد من تعليم المسيح دي تاخد حياتك كلها فالكلام والقدوة والعطية المثلث اللي بيكون المسيحية نفس الكلام قال ابونا متى المسكين بعدها بسنين لما تعرفت بيه فاحنا هنا النقاط الأربعة اللي قلتهم دول النقطة الأخيرة دي هي لب الموضوع كله أنت ما عندكش تعليم عن الثالوث الله ده لسه المطران دمياط بيقول لك المسيح دفع ثمن الخطايا خطايا البشر طب ده أقنوم مساوي للآب من نفس الجوهر يعني ما يخص الآب يخص الابن فإن كان الخطيئة تمن فالتمن لازم يدفع للمسيح تماما يعني ويدفع للروح القدس أيضا ما فيش ثالوث فيش ثالوث في كلام كده عن الثالوث زي يعني الريم اللي لما تقعد تغلي اللحمة تلاقي كده الريم كده أبيض كده رمادي على الوش كده ما بيتاكلش بيتشال ويترمي ده هو عبارة عن الدم المتجمد في اللحمة على فكرة احنا بناخد اللي على الوش كده كلام على الوش كده الرهبان العواجيز اللي كنت اعرفهم من الشيوخ يقول لك ده كلامه وشاشي يعني من الوش كده من فوق والشاشي دي ما تسمعهاش النهارده في الاديوره يعني اقول لك مالكش دعوه بفلان ده كلامه وشاشي يعني وشاشي يعني ايه؟ قال لي بياخد الكلام كده من على الوش ما فيهاش العمق فيهش الدسم الحقيقي فادي الموضوع كله هو اخوه كده يعني ما فيش آه فصال نرجع للثالوث حركة حياة نرجع للثالوث كأقانيم نتنازل عن التشيع اللي ضربته الخطية فينا اللي بتخلي الوعي منقسم مشتت مجزأ و بيطمس البصيره الخطية أكبر ضربة ضرب بها الإنسان يعني أنا عندي كلام أكتر من كده عاوز أقوله لكن اللي أنا قلته كفاية إن في حاجات أوحش من كده أوحش من كده بكتير يعني حتة صغيرة على لما فتحنا الدسوات القديمة وأنت فاكر الابن ميخيل ابراهيم آه مرة صلى قداس كان مستعجل وصلى قداس أيام بقول له يعني قلت له أنت كنت مستعجل ليه؟ قال لي أصل عندي مشكلة في الكنيسة عاوز أروح لكن شوف يا ابني الرب يسوع المسيح في الكنيسة مش لأن أنا مش أنا اللي بجيبه هو اللي بيجيبني والقداس ده عبارة عن الباب اللي احنا بنفتحه عشان نخش جوه في سر الأسرار لا بصلاة الكاهن ما اقدرش أقول الكلام ده النهاردة لا بصلاة الكاهن ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالقصر ولا بالسرعة ده بعطاء الرب يسوع عاطي كلمة أبونا بخيل عاطي إلى الأبد فاحنا بنمد ايدينا وناخد اوعى عم تقول الكلام ده النهارده يقول لك ازاي ومش ممكن جسد رب ودم يكون موجود من غير ما يكون في خبز وخمر ومذبح وكاهن مشرطن الكلام اللي في كتب التقصير صحيح ايوه صحيح بس ده التجهيز اللي انت بتعمله لكن مش هو ده اللي بيجيب المسيح المسيح موجود ده انت بس بتحط الحاجات دي عشان خاطر انت تخش في السر مش لانك انت اللي بتعمل السر هذا الفرق كبير بين وعي وعي ان انا بعمل السر وانا بنزل المسيح جوه لا بتنزله ولا بتجيبه ولا ولا ليك سلطان عليه ده هو ليه سلطان عليك انت بسلطانك وحدك حول هزاين القداس غرغوري هذا سلطان المسيح يا الذي بارك في ذلك الزمان لنا ايضا بارك يعني في نقله في الوعي اختلفت تماما عن الوعي المعاصر عندنا ان الكائن ده كل شيء وهو ده في ايده مفاتيح ملكوت السماوات لا ده هو على راي ابونا ميخائيل ابراهيم يقول لي اه هو اعطانا مفاتيح ملكوت صحيح عشان نفتح الباب وندخل الناس بس عشان افتح الباب مش لان واقف على الباب امنع واحد ما ادخلش واحد لا ابدا واعطيك مفاتيح مفاتيح ملكوت السماوات مش معناه انك انت تفتح وتقفل على مزاجك لا لان ملكوت الله يعطى للكل يعني ده قال لي ده ده احنا لخبطنا في لخبطنا يا ابني واللخبطه هتزيد في ايامكم كما لو كان يتنبأ ايه ما ده يعني قالها لي اما كرولوس يا ابني اكتب كتاب عن الكهنوت لان الاباء الكهنه خدوا مكان المسيح انا استغربت جدا اترك الكنيسه بقول الكلام ده في الايام الاخيره الايام الاخيره قبل ما تنيح فالوعي يا اخوه عاوزين نهضه للوعي الكنسي ودي مش شغلتي انا شغلتنا كلنا والرب يسوع المسيح اعتراف علينا ويرحمنا فسلام ومحبه ونلتقي يوم الجمعه ان شاء الله